السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا البرنامج برنامج آيات تتلى مع موقع الطريق إلى الله حقيقة جزاهم الله خيرا موقع الطريق إلى الله في انتقاء هذه الفكرة فكرة آيات تتلى لأن الناس يسمعون كثيرا بعض الآيات ولا سيما الآيات التي خصها الشرع بكثرة التلاوة سواء تتلى في الصلاة أو الإنسان يتلوها مع نفسه قبل نومه كثرة تلاوة الآيات طالما أن الشرع خص هذه الآيات بكثرة تلاوتها لابد أن فيها معنى ينبغي أن يكرر ولا سيما على عموم الناس فكان بفضل الله برنامج آيات تتلى لمواسم متعددة وهذا العام مع أخي فضيلة الشيخ عمرو الشرقاوي هو يكون إن شاء الله معكم في سورة السجدة وأنا بإذن الله سبحانه وتعالى معكم في سورة قاف نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة سورة قاف وحقيقة قبل أن أبدأ معكم في هذه السورة من الكتب اللي استفدت منها كثيرا في تحضير هذا المجلس كتاب مجالس القرآن الجزء الثاني لدكتور فريد الأنصاري رحمه الله أنصحكم بقراءته ولا تكتفوا أبدا بسماع يعني دايما اللي يريد أن هو يتعمق في فهم كتاب الله لا يكتفي بكتاب ولا بدرس فلابد أن ينهل كما قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود من همان لا يشبعان طالب علم وطالب مال سورة قاف تعالوا نبدأ نعيش مع الأول جو سورة قاف واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة وبالتالي طالما لما النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالسورة دي حصل اهتمام مجتمعي بهذه السورة تعالوا الأول نتكلم والمعنى ده كنت ذكرته لما تحب تعرف خواص سورة معينة في كتب معينة لخواص السور كنت دايما بنصحكم بكتاب خواص القرآن الكريم مش فاكر المؤلف كان هيمل تقريبا طبعة دار من الجوز فحاول برضو لما تيجي تعيش صورة افتح الأول شوف هل فيها خصائص معينة كنت شرحت لكم كيف نكتشف الخواص اكتشاف خواص الصورة إما بالآثار الواردة أو بتدبر اللي بنسميها الفرائد يعني إيه الفرائد؟ يعني الصورة دي جت فيها قصة ما جاتش غير في الصورة دي مثلا أو لفظ لم يأتي إلا في هذه الصورة أو طريقة بيان لم تأتي إلا في هذه الصورة فبالتالي بتتبع مثل هذه الأمور أو لفظ تكرر أو اسم من أسماء الله لم يأتي إلا في هذه الصورة الفرائد دي بتعرفنا خصائص هذه الصورة طيب تعالوا بقى نعيش كده مع خواص صورة قاف سواء الأثرية أو تدبرية ومع الجو اللي بتعلمنا فيه صورة قاف عشان نعرف هي بتعالج إيه طيب خواص الصورة الأثرية أول حاجة كان فيه اهتمام عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم بسورة قاف ولا سيما وركزوا في المعنى ده في المجامع الكبار يعني إيه في المجامع الكبار؟ يعني المجامع الكبار عندنا إيه؟ أكبر مجامع عندنا عندنا العيد عندنا خطبة الجمعة عندنا الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قاف في العيد وقرأ قاف في خطبة الجمعة وقرأ قاف في صلاة الصبح أنت متخيل؟ وفي كل مرة كان بيقرأ فيها قاف كان بيلفت انتباه الناس تيجي حد يسأل هو النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إيه في العيد يقول له بقاف في الركعة الأولى واقتربت الساعة في الركعة الثانية امرأة أم هشام بنت حارثة حفظت أنت متخيل حفظت سورة قاف من كثرة ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأها على المنبر وكانت كانت بتقول إن بيتهم كان جنب منبر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت بتسمع كثرة قراءة سورة قاف من النبي صلى الله عليه وسلم فحفظتها أنت متخيل يعني إيه تتكرر على مسامعها سورة قاف على المنبر لدرجة إن هي تحفظ السورة أيضا ان بعض الصحابه اظن كان اسمه قطب قطبه بن مالك كان راح يصلي صلاه الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم واثر فيه حتى كان بيسال على كلمه والنخل باسقات وشوف التفات الصحابه ان في كلمه وطبعا ده المشهد الكوني اللي هو بيشوفه اثر فيه فاذا سوره قاف النبي صلى الله عليه وسلم قراها شوف اهتمام عشان كده كتير يقول لك ايه سوره قاف تقرا في المجامع الكبار يبقى اذا واضح ان في معنى مهم انه يبث في المجامع يعني لو قدر لان واحد يدي كلمه في الحج مثلا جمع له عدد كبير من الناس ناس غير مسلمين اصلا ايه المعاني المحوريه لازم يوصلها من هذه المعاني المعاني اللي في سوره قاف طيب يبقى ده الاهتمام الاثري مع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ومن العجيب قوي النبي كان بيقرا سوره قاف على المنبر وكان يذكر المسلمين بسوره قاف وفي ختام السوره قال الله ربنا سبحانه وتعالى في نفس السوره فذكر بالقران من يخاف وعيد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بالقران عموما وبقاف خصوصا طيب موطن السوره وموضع السوره مميز في ايه في ترتيب المصحف النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور واسله بن الاسقع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت مكان التوراه السبع الطوال ومكان الزبور المئين ومكان الإنجيل المثاني وقال صلى الله عليه وسلم في لفظة تخلي الإنسان لو لو لو مقتنع باللفظة دي إن هو ينتفض بحثا عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضلت بالمفصل إيه ده؟ المفصل في القرآن فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على كل الكتب السابقة يعني في معنى محوري موجود في المفصل من سور المفصل المعنى ده هو اللي بيعمل التغيير لذلك أمنا عائشة قالت أول ما نزل من القرآن المفصل يبقى فيه اهتمام سعيد بن جبير يروح يسأل ابن عباس من تلامذة ابن عباس يقول له انتوا كنتوا بتسموا المفصل ده ايه قال كنا نسميه المحكم ده ده يعني طبعا المحكم ليها معاني كتير قلة النسخ في الآيات الأحكام اللي فيه ثابتة بتتكلم على معاني عقدية ثابتة وأيضا لو خدنا لو وسعنا المعنى اللفظي المحكم إن بيحكم دين الإنسان باهتمامه بهذه المعاني وبيظل دين الإنسان في حالة من إن هو دين أجوف لو هو لم يحكم مثل هذه المعاني فإذا دين الإنسان لما بيبنى على هذه المعاني من البداية بيكون دين محكم بناء دين الناس ودين الإنسان أولا ودين الناس على معاني خاوية من التي ذكرت في المفصل ده ليس بناء محكما ده بينهار مع أي ابتلاءات مع المشاكل وتجد بقى صور الإلحاد النفسي والإلحاد اللامبالاة اللي بتظهر بسبب إن مفيش بناء محكم طب أنا ليه بتكلم عن المفصل لأن سورة قاف اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله هي على قول طبعا كتير من العلماء هي دي أول سورة في المفصل يعني عايزك تتخيل كده انت بتقرا بتختم ختمتك بقى في رمضان وبتقرا بقى البقره وطبعا كان الصحابه كان بعض التابعين يروح يسال الصحابه حديث اوس بن حذيفه الثقفي قال له كيف كنتم تحزبون القران يعني انتوا كنتوا بتقروا القران في سبعة ايام بتقسموها ازاي يعني انا عايز اختم القران في اسبوع قال ثلاثة وخمسة وسبعة دي صور ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وحداشر وتلاتاشر قال والمفصل يعني هو بيقسمه مثلا مش مثلا ده كانوا بيقسموها كده ان البقره وال عمران والنساء دول ثلاثه وبعد كده خمسه بياخد مثلا من من المائده لغايه التوبه وبعد كده ياخد من يونس للنحل ومن سبحان للفرقان ومن الشعراء لياسين عشان تحفظها من سبحان للفرقان واولها الشعراء واخرها وما علمناه الشعر لياسين وبعد كده بياخد من الصفات لغايه الحجرات زي ما قلنا سبحانه والفرقان الصفات والحجرات وبعد كده قاف ده المفصل كانوا بيقسموا ده وردهم يعني ده كان غالب الصحابه لما يحب يختم كان بيختم كده فكانوا بيسيبوا المفصل ده لوحده يعني ده بيعتبروه جزء على بعضه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت المفصل ومن عائشه قالت اول ما نزل من القران المفصل وابن عباس بيسميه المحكم وكانوا بيعملوه ورد لوحده ايه ده ده واضح ان المفصل ده ده طاقه تغييريه مهوله لذلك اختلفوا يعني المفصل أشهر الأقوال إن كثرة الفواصل بين الآيات طب إيه الفكرة في كثرة الفواصل كثرة الفواصل بين الآيات تمنع القلب إن هو يتشتت الآيات الطويلة ممكن واحد يسرح فأنت لما تحب تخاطب واحد في بداية الخطاب القرآني وبداية الخطاب الدعوي العام أنت محتاج تعمل حالة من أنك أنت تخطفه الكلام يؤثر فيه ما يحصلوش حالة من الشتات ما ي... يعني لما يستقر الدين ويقبل ويستسلم لأحكام الشريعة ممكن بقى تديله آيات الولاء والبراء الطويلة وآيات آية الدين في سورة البقرة ممكن يسمع آيات المعاملات لكن أنت هو محتاج هذا الخطاب أولا يبقى بداية قاف تخيل بقى أنت بتقرأ بتقرأ بتقرأ بتقرأ وبدأت تتقرب من المفصل كأن دقات قلبك هتتزايد هتوصل بقى لما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم للمحكم للطاقة التغييرية المهولة انت داخل على ايه انت داخل بقى على على طاقه جديده فانت داخل على مفصل فالمفروض اللي بيختم القران او يعني ايه يفضل اللي داخل يختم القران اول ما يقرب من قاف هو هنا محتاج تعامل مختلف وكان بعض الناس حاول انه يدور التقسيمه اللي النبي قالها صلى الله عليه وسلم اللي مكان التوراه واللي مكان الانجيل واللي مكان الزبور وبعد كده فضلته المفصل كان بيحاول يدور ان اكيد في معنى محوري في كل التقسيمات ديت وفي معنى محوري في المفصل المهم ده كان الجو الترتيبي سورة قاف الجو الأثري طب الجو بقى الداخلي للسورة هنفاجأ إن السورة من بدايات الحرف الواحد القوي قاف أنا عايزكم يا جماعة تتخيلوا دايما لحظة سماع الكفار للقرآن اللحظة الأولى تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم فجأة يقف في وسط الناس القارعة في إيه اللي حصل؟ تخيل الحاقة تخيل النبي صلى الله عليه وسلم فجأة يقول لهم إيه؟ قاف إيه؟ والقرآن المجيد لحظة التلقي الأولى القرآن له زي تعبير مقالة إبراهيم السكران كنت فصلت ده في درس في مميزات الخطاب القرآني سطوة القرآن القرآن له سطوة إنه يحاصر النفس البشرية طيب لما نيجي نشوف جو السورة هنفاجأ وده حاجة أنا أنا نفسي المرة دي مع إن فضل الله اتكلمت عن سورة قاف أكتر من مرة المرة دي أنا فوجئت إن في قول بدأت بيه السورة للكفار وطول السورة حملة قوية عجيبة من القرآن لهدم هذه المقولة إن إحنا عندنا يا جماعة في الإسلام أسس لا نسمح المساس بها ولو حد فكر يمس هذه الأسس يشن عليه هجمة قرآنية قوية منها التوحيد ومنها إنكار البعث قضية الدار الآخرة النقاط دي لما بتمس القرآن بيهجم هجوم قوي جدا وينسف هذا الخطاب لذلك هم بدأوا جو السورة عشان نلاحظ جو استهزائي من البعث جو مليء بالطغاة يعني السورة هنا فيها جو ان مش بس الكفار عاديين لا قال ربنا ما أطغيته كفار معتد عنيد مريب كل دي ألفاظ وردت في السورة أصحاب الرس غريبة قوي أنا بقرأ أصحاب الرس والخلاف المشهور فيها إن هم سموا أصحاب الرس إنه جابوا النبي بتاعهم ورموه في البير وردموه عليه وفوجئت إن هي ذكرت في سورة الفرقان وسورة قاف يعني الجو العتوي ده مجموعة الأقوام المتتالية دي ما جاتش في سورة غير ورا بعض غير في سورة قاف يعني قوم تبع تلاقي جت في الدخان وقاف أصحاب الرس في الفرقان وقاف الراسة اللي ورا بعض اللي في آخر الصفحة الأولى دي ما جاتش غير في سورة قاف ففي مميزات في سورة قاف تعرفنا ان هي بتخاطب ناس في حالة من الطغاة بيطعنوا في جو إعلامي معمول والصورة هنا جو دفاع عن العقيدة الإسلامية ولا سيما أهم ركن عقيدة البعث نبدأ بقى مع بعض الصورة تبدأ الصورة أنا وزي بقول لك حاول تعيش كأنك بتسمعها لأول مرة قاف وانت و... تلاقيك وقفت يعني يعني بالرغم ان قاف مش آية على فكرة يعني قاف مش محطوط جنبها آية في العد بتاعنا لكن انت تلاقيك وقفت لدرجة ان بعض الناس قال قاف معناها انك تتوقف واختلفوا ايه معنى قاف وطبعا ده انا كنت فصلتها في اول سورة الاعراف الخلاف في الحروف المقطعة هل دي مجرد تحدي هل لها ده قسم هل لها معاني تفهم من سياقتها القرآنية زي صاد وفيها اختصام ولقوا ان في خصام واختصام كتير في سورة صاد فيدوروا صاد هل قاف والتوقف انه يتوقف عن الحياة ويفكر في البعث لان هنفاجئ ان سورة قاف بتعالج معنى هنجيله ان شاء الله مسألة الريبة والشك يعني سورة قاف يا جماعة اللي يعيش معاها واحد عايش في شك وغفلة وسكرة وارتياب الصورة بتيجي تهزه كده وتفوقه وتطلعه من الحالة ديت اللي هو حالة اليقين وبدايتها فعلا بدايتها كحزب الواحد وحزب منفصل فعلا نزع للغطاء كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا هما من الأول بادئين ألفاظ هتلاحظ في الصورة ألفاظ الريبة ألفاظ اللبس ألفاظ المرج مريج اللي هو الاختلاط هما حالة من التردد واللبس والاختلاط والأمور السورة بتقول بتنفي ده السورة جاية تعالج إن في قضايا ما عندناش فيها لبس ما فيش فيها إيه والله أصل جايز والحق والحياد الخطاب ده مش قرآني فكرة أصل في قضايا أنا ما ينفعش أترحب بوثوقية أصل هذه تسمى دغمائية لو أنت لازم تعتبر إن رأيك لا لا لا لا في قضايا عندنا في الدين فيش فيها الكلام ده في قضايا زي التوحيد والدار الآخرة لا يسمح بها بمثل هذا والمنهزم نفسيا اللي بيقدم خطاب التوحيد وخطاب الدار الآخرة بهذا التردد ده في قضايا فروعية في قضايا نقاشية في قضايا ما فيش فيها أدلة قطعية في قضايا فيها أدلة ظنية ده ممكن لكن لما نيجي نتكلم يطرح أصل الدين على إنه في تردد لا فبالتالي هم في أمر مريج هم في لبس هم مريب هم ده, ده أوصفهم هم لكن أوصاف القرآن اللي بيسير مع الخطاب القرآني هو في قمة اليقين قاف من أول لحظة ويقسم الله سبحانه وتعالى أن المجد لهذا القرآن ولمن سار مع هذا القرآن إن الذي فرض عليك القرآن زي آخر القصص لرادك زي ما التزامك بالقرآن خرجك من مكة التزامك بالقرآن هيرجعك تاني مكة منتصرا فإذا كان قاف نزلت في وقت فيه استضعاف وشدة فالمجد لهذا القرآن إزاي؟ خطاب القرآن بي كان بيجي يا جماعة إيه ده ده احنا مستضعفين ده احنا مشردين أين هذا المجد؟ الفكرة كلها قال الذين أوتوا العلم ويلكم اللي عندهم العلم ما بينبهروش بزخرف قارون كل قوم خد بالك لما تيجي تقرأ وإحنا في شهر رمضان لما تيجي تقرأ القصص القرآني كل قوم من الأقوام أهلكوا ما كانش المسلمين متوقعين هيهلكوا ازاي لأن دايما أوصاف الكفار في القرآن وهيجي لنا إن شاء الله في الحلقة الثالثة مع سورة قاف إن القرآن بيصف أهل الباطل دايما من التمكن الدنيوي خد بالك مش بس تقدم متمكنين مسيطرين دنيويا عمر أثاروا الأرض وعمروها سورة الروم هنا نقبوا في البلاد وصل من القدرة إن هو يسيطر ويصل كمان إيه زي في حال سورة الشعراء إنه بيعبث تبنون بكل ريع آية تعبثون فالأقوام اللي كانوا بيهلكوا ما كانش عنده توقع هيهلك إزاي قوم نوح إحنا نهلك كل يعدوا عليه ويتريقوا عليه قاعد بيبني سفينه بتاع احنا احنا هنغرق ازاي يعني انت فهو ما, بيك... ما عندهمش تصور ابدا ان هو ممكن يهلكوا فالمجد لهذا القران قاف القران المجيد بل عجبوا تقديم الشبهه في صوره تعجب دي لعبه اعلاميه عشان التعجب بفكره بي... انك تسخر التعجب والسخريه ب... يعني ايه بتسيل كده وبتوصل للمشاهد من غير ما يشعر فبالتالي هو بيتبنى طب بيخاف يعني لما تخيل مثلا ايه كل برامج التوك شو بتتعجب ايه ده معقول ازاي لا حول ولا ما ينفعش فتلاقيك انت خايف تخالفهم تقول اه فعلا ده غلط وانت ما انتش عارف ايه اللي خلاك تقول كده لكن انت تخاف طالما حصل تعجب اعلامي من شيء او سخريه من شيء تلاقي تجد ان المشاهد يخاف يتبنى الراي المتعجب منه او المسخور منه دايما لما يسخر من حاجه ويتعجب منها دي لعبه اعلاميه لازم تكون يقظ فهم بداوا بصيغه التعجب وهنشوف كمان الصيغه اللي عملوها الاعلاميه بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم خد بالك التقديم منذر قبل منهم الخطاب الاعلامي بتاعهم انتوا مستعجبين من النذاره ولا ان هو بشر ودايما شبهات الكفار يضربوها على بعض ويحطوها كده انت دورك انك تفكك الشبهه ايوه يعني انتوا متعجبين ان من الانذار ولا ان هو بشر انتوا قدمتوا الانذار واضح ان ده اللي مضايقكم الدار الاخره سيبك من قضيه البشريه دي لعبه انت بتلعبها ان اصلا البشريه دي رحمه بكم ان القران ما نزلش على ملك ان اصلا انتوا لو كان نزل على ملك كنت قلتوا مش كان نزل على واحد زينا فانتم متعجبين من النظاره لذلك الرد في السوره هنا ما كانش على البشريه غير بتاعه سوره الفرقان غير شبهات سوره الفرقان بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم الجملة اللي هتتقال ده السورة كلها رد عليها فقال الكافرون من أول فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد القرآن لم يسمح بتجاوز هذه اللفظة وشن هجوم قوي جدا في سورة قاف على هذه اللفظة يبقى يا جماعة احنا اللي عايز يعمل في الدعوة لازم عنده أولويات ايه الشبهات اللي ننتفض للرد عليها ايه المعاني التي لا نسمح ان تغيب وتخفت في ديننا معنى الدار الاخره لما قالوا لما حبوا يطعنوا في الدار الاخره قدموها بصوره تعجب الاول قالوا ايه هذا شيء عجيب هو ايه اللي شيء عجيب يعني كان يقول الاول الحاجه لكن هو قدم التعجب زي ما قلت بحيث ان المشاهد يقول اه فعلا ده حاجه عجيبه قوي وشوف الطريقه أإذا متنا وكنا ترابا ايوه هو هيكمل لا ما كملش كانه يقول لك ايه من شده تعجبي انا مش قادر اقول لا لا لا مش مع يعني هو كان اصل الكلام اللي فيه محذوف اذا متنا وكنا ترابا نبعث ونحاسب هو مش عايز يقول حتى مش مش قادر يقول قضيه البعث ولا عايز يقولها نفرة منها وحتى عايز يظهر للمستمع ان يعني دي كلمه اصلا لا تقال كلمه لا ينطقها عقل شوف الطريقه الاعلاميه ازاي بتبث في صدور الناس وبعد ما قال كده ما, ما كملش الجملة إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ده مستحيل مستحيل أبدا إن ده يحصل خلاص يبدأ بقى الرد القرآني طريقة بقى الرد القرآني أول حاجة إثبات قدرة الله في النقطة اللي بيتكلموا فيها تاني حاجة إثبات قدرة الله عموما تالت حاجة من قال مثل قولكم أهلكه الله رابع حاجة خد بالك ترتيب سياق القرآن في سورة قاف رابع حاجة انتشال هذا المتكلم من لحظة الحياة إلى لحظة الموت ثم التدرج في مراحل البعث إلى أن يلقى في جهنم ثم عودة به مرة أخرى إلى القوم اللي أهلكوا ثم عودة إلى الكلام عن قدرة الله تحس أنه ترتيب عكسي نرجع لنفس الكلام ثم إقرار الحقيقة التي أنكروها بطريقة في قمة التقرير يعني في آخر حاجة ذلك حشر علينا يسير يعني طريقة القرآن فعلا لما قعدت أتأمل تقرأ السورة على بعضها تحس إن القرآن أحاط بهم بدأ بقدرة ربنا في النقطة دي قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قدرة ربنا أفلم ينظروا قدرة مطلقة إهلاك السابقين وبعد كده ينتشل بمفرده ويتقال له خد بالك الايه الشبهات اللي انت كنت بتقعد تقولها وسوس صدرك والريبه اللي كانت في صدرك والجو الاعلامي ده ربنا يعلمه ما يلفظ من قول احنا قلنا في هجمه اعلاميه من الكفار وفي مقابل لها فتجد كلمة الكلام كتير في السورة قال الذين كفروا ما يلفظ من قول اصبر على ما يقولون يبقى كان واضح ان في هجمة إعلامية من المشركين بتواجه برد قرآني قوي معلش انا بتكلم بسرعة عايزكم تعيشوا معايا جو السورة فتجد ان الترتيب يعني تجد ان السورة بدأت كده وطوفت قدرة ربنا خصوصا قدرة ربنا عموما إهلاك السابقين البعث والدار الآخرة إهلاك السابقين قدرة ربنا الكلام على البعث بس المرة دي بإقرار يعني في الآخر ربنا بيقول لهم الأمر منتهي ده أنا بكلمكم عن حقيقة قرآنية كونية وهنقولها إن شاء الله إن ربنا أحيانا في اللقاء الثالث طيب قد علمنا ما تنقص الأرض منهم هم مستنكرين البعث عشان إيه شبهتهم في البعث إيه زي ما كان واحد حب يعمل حركة إعلامية برضه روشة كده في آخر سورة ياسين وخد حتة من العظام وفتفتها كده وما إيه معقول احنا لما نبقى كده نبعث تاني تحس انه عمل شو اعلامي فالناس تلاقي العظم اتفتت وطار فتقول اه فعلا ده لا يمكن ذلك رجع بعيد فلازم يرد عليه رد قوي قد علمنا ما تنقص الارض منهم كل جزئيه بتنقص من جسمك وبياكلها الدود الله يعلمها القران بيكلمك عن ابعاد ابعاد في علم الله لا يصل الى لا تصل الى ذهن بشر يعني تخيل لما ربنا يكلمك عن إحاطة علمه فيقول لك ما تسقط من ورقة إلا يعلمها من الذي يأبه بالورقة التي سقطت أصلا يعني أنت بتبقى ماشي كده مسافر على طريق زراعي وتبص على يمينك وشمالك آلاف إيه؟ مليارات الأوراق من الذي يأبه بسقوط ورقة الله يعلم من الذي يأبه الآن الآن في هذه اللحظات مليارات المليارات المليارات من الجثث في الأرض ويأكل الدود منها ونقص من ده 2 ملي ومن ده 5 ملي ومن ده 1 سم الله يعلم ذلك وبصيغة قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ومش وهتشوفوه وده مكتوب وعندنا كتاب حفيظ وخلينا نتكلم بصراحة عايزك تعيش جو الصورة كده وخلينا نتكلم بصراحة انتوا مش مستبعدين القدرة انتوا مكذبين بالبعث بل كذبوا بالحق لما جاءهم عشان نبقى واضحين القرآن يحاصر النفس بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج المرج ده الاضطراب والمرجة عهودهم والمرج يعني اختلاط الأمور عليه ليه؟ لأنه هو هو بينكر البعث فعمال يدور على أي شبهة مرة يقول الكلام ده سحر لذلك من المعاني العجيبة قوي كنت بقرأ النهاردة في سورة هود ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا إيه لا سحر فأنا قعدت أفكر إيه ده هو بيقول لهم أنتم مبعوثون بيقولوا سحر إيه لما وجدوا تأثير الإيمان بالبعث بيقلب حياة الإنسان قال ده بيسحرهم يعني إن هم بيقولوا على الدين ده سحر اعتراف بتأثير القرآن في الناس أصلا فربنا بيقول لهم انتم مضطربين مفيش حجة واحدة ولا شبهة واحدة بل هم في فهم في أمر في في حرف إحاطة هم في أمر مريج لذلك سورة قاف بتنزع هذه الريبة عنهم فهم في أمر مريج طيب بالرغم ان هم كذابين وبالرغم ان هم في اضطراب القرآن بيديهم بيخاطب العقلاء منهم أفلم ينظروا إلى السماء خد بالك فوقهم انت مش محتاج تسافر عشان تشوف قدرة ربنا لا لا لا انت بس أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها خد بالك الآيات هنا جمعت ما بين النفع والجمال يعني الكون مش مصمم انه يبقى نافع فقط لان كان ممكن يبقى ايه شويه مكعبات هندسيه ولونها اسود وانت محتاج اكل محتاج تاكل شويه بطاطس و... و... وحته لحمه عشان تتغذى لا الكون مش بس كده الكون مبني ومحكم ومزين لأن الله جميل يحب الجمال فتجد أن الآيات هنا فيها بناء وفيها تزيين أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وإحكام وما لها من فروج والبداية دائما أنا أفضل أن البداية في النقاش مع أي شخص مهما كان بعيد البداية بالنظر في الكون ويعني بفضل الله الواحد ناقش مع ملحدين كتير البداية في إحكام الكون وإتقان الكون بداية مهمة حتى لو أنكرها المخالف ناس تقول لك الكون عشوائي و... مهما أنكر وخصوصا لو دارس في الطب مهما أنكر تفاصيل الجسد والقلب والإتقان وإن الدكتور اللي في أقصى الشرق هو بيتعامل بنفس الحاجات اللي الدكتور اللي في أقصى الغرب بيفتحوا في نفس المكان لما يحبوا عمل عملية للقلب ليه؟ لأن يعني الجسد متقن بنفس الإتقان لو كان عشوائي طبعا على الأقل القلب مرة يطلع كده لا في إتقان وإحكام وطبعا مش لو قعدنا نتكلم في الخلق ده يعني لا لا نحصيها نعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج يبقى الآيات هنا بتتكلم شوف الخطاب هو معاند أنت بتتكلم على الإحكام والجمال يبقى الخطاب الدعوي عن خلق الله سبحانه وتعالى لابد أن يتميز بالكلام عن الإحكام والجمال يبقى سورة قاف حتى الدكتور فريد أشار للمعنى ده ينتزع منها مناهج في الدعوة ينتزع منها مناهج في الدعوة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونفظ الإنابة هيجي لنا تاني ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والأفعال كلها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى قد علمنا أنبتنا أنزلنا الله سبحانه وتعالى الذي يفعل ذلك وهذه هي طريقة القرآن ألا ننشغل بالأسباب دور الداعية أنه ينزع غشاء الأسباب عن الناس الناس لا يرون إلا السحاب ولا يرون إلا النظريات ولا يرون إلا النبات دور الداعية أنه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح يقول الله سبحانه وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن, مؤمن بي كافر بالكواكب دور الداعية أن ينزع غشاء الأسباب عن الناس والنخلة باسقات يعني برضه انتقاء المناسب للبيئة اللي انت بتكلمها مين اللي وقف النخل ده كده والنخلة باسقات الجمال لها طلع نضيد ومرتب ومنظم النفع والزينة رزقا للعباد وحين به بلدة ميتة بعد الختام كذلك الخروج دايما ودي اتكلمت فيها أظن في أول سورة النبأ دايما بيجي البعث مع التأمل في الكون والمفسرين ليهم طريقتين لماذا يذكر يعني مثلا في برضه البداية القوية عما يتساءلون عن النبأ العظيم على القول ان هو البعث مش القرآن الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون فجأة نقف كلام نقف كلام عن البعث شوية ألم نجعل الأرض مهاد ألم يعني هنا برضو الكلام عن البعث وبعدين فجأة ثانية أفلم ينظروا إلى ليه الكلام بيكون عن البعث وفجأة نوقف ونروح نتدبر في الكون وبعدين نرجع للبعث ليه؟ فالعلماء ليهم مسلكين المسلك الأول بيقول وده الأشهر وده الأقرب التقاطا إن يقول الذي يقدر على ذلك يقدر على ذلك بدليل قال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك الخروج الذي أخرج النبات ميت من ميت بذرة من طين وطلع منها كائن حي طب ربنا قادر أنه يخرج الحي من الميت يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد فقط الذي يخرج الميت من الحي والحي من الميت خلاص ده المعنى الأشهر المعنى الثاني في بعد شوية بيقول إيه التأمل في الكون وده مهم في النقاش مع الملحدين التأمل في الكون بيجعلك توقن أن هناك إحكاما وأن هناك إتقانا زي ده بيسموه دليل الإحكام والإتقان والعناية وأن اللي خلق النبتة دي متوافقة مع الحيوان ده متنافقة مع, مع المعدة دي وإن ده بياكل ده وفي ترتيب يعني مش بس كل حاجة لوحدها حلوة عارف مش كل حاجة سليمة بس لوحدها لا ده كل حاجة كويسة ومتوافقة فالكون متناسق يعني في إحكام وإتقان وعناية ورعاية وتناسق يبقى إذن في إله واحد اللي عمل كل ده فبيقولوا إن إذن الإحكام ده معقول يعني عايزك تتأمل كده اللي بينظر في الجسم الإنسان وفي الكون بيجد إحكام وبعدين يبص في حياة الناس إيه ده فيه فقير وغني وفيه ظالم ومظلوم وفيه افتراء وظلم وقتل وتشريد وتعذيب وسرقة ونهب ايه ده يا جماعة هي الدنيا دي عشوائية ولا محكمة يبص الكون وجسم الإنسان يلاقي إحكام يبص في الدنيا يلاقي ظلم وسرقة ومفيش مفيش كمال العدل مش ظاهر له مش فاهمه فيقال له إذا معقول الذي أحكم هذا الكون يترك الناس عبثا لابد من إكمال لهذه الحياة لتظهر العدل ظاهرا للناس كلها فبالتالي هذا الإحكام دليل على وجود يوم آخر لإكمال العدل والحساب فيه إذا ده من أسباب الربط بينهم ثم قال ربنا سبحانه وتعالى استحضر الخطاب ما تنساش السياق من الأول النداء عليهم كأنهم بيقفوا وصرخة النداء قاف ثم المجد لهذا القرآن وبعد كده قولاتهم الشنيعة اللي اتقالت في صيغة إعلامية فيها تعجب وبعد كده هجوم عليهم قدرة ربنا خصوصا في البعث قدرة ربنا عموما في الكون وبعد ذلك لو انتوا عايزين تكذبوا مصمم تكذب عموما كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع الرصة دي كده أنا مش غير في سورة قاف زي ما قلت لك قوم تبع هتلاقيها جت في الدخان بس وفي قاف الرص جت في الفرقان وفي قاف اللي ورا بعضه ده فأكبر حشد للطغاة جه هنا ورا بعضه في السورة وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فإيه اللي حصل؟ فحق وعيد الذي كانوا ينكرونه أفعينا بالخلق الأول يعني, انتم متص... يعني هو اللي خلق السماوات والأرض زي ما هيجي في آخر السورة أليس ذلك بقادر على أن يعيد الخلق مرة أخرى أفعينا بالخلق الأول لا لا ده هم مش منكرين القدرة تاني هم في لبس هم في ريبة من خلق جديد يبقى إذا الشوط الأول اللي احنا اتكلمنا عنه النهاردة مقدمة عن السورة صياغة القولة الشنيعة اللي اتكلموا بيها الهجوم عليهم والإحاطة بهم عن طريق إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى دليل حسي واضح قدامهم أنت بتحط البذرة في الأرض طلع نبات حي مين اللي عمل ده الله سبحانه وتعالى وفي الآخر كأنه بتقول له إيه عايز تكذب كذب ولكن سيصيبك ما أصاب من قبلك فالله سبحانه وتعالى قادر على ذلك نكتفي بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة أقول قولي هذا واستغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته